إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بنعمة الإسلام نعمة الحمد لله على نعمة الصحة الحمد لله على أنعام الله التي لا تعد ولا تحصى علينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فهو نعم المولى ونعم النصير هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد منزه عن النقائص كلها متصف بكل كمال فهو لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون سبحانه سبحانه يطعم الخلق ولا يطعم يطعم ولا يطعم سبحانه سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانك يا رب سبحانك إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانك يا رب سبحانك سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهاد الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدادا سل الزار والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كلوها من القلوب واملأوا القلوب بلا إله إلا الله كلوها أسأل الله أن يرزقنا لا إله إلا الله عند الموت اللهم ارزقنا لا إله إلا الله عند الموت وبعد الموت اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم اللهم نور قبورنا بلا إله إلا الله وعرصات القيامة بلا إله إلا الله لا إله إلا الله منهج حياة وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون والأفاكون فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين إخوتي وأحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت وأنا اليوم على موعد أن أنقل لحضراتكم هذه المشاهد التي تنخلع لها القلوب التي تنخلع من هولها القلوب ويتألم لها الكبد وإن لله وإنا إليه راجعون إخوتي وأحبتي في الله عنوان هذه الحلقة مع حضراتكم الليلة عنوان هذه المحاضرة عنوان هذه الفضفضة أيها الإخوة نعيش الليلة مع هذا العنوان الطيب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل صرخة طفل صرخة طفل قتل بعد صلاة العصر ذبح ذبحا على يد لص بعدما طلب منه أن يصلي العصر في المسجد وتحايل على هذا القاتل المجرم أن يدخل المسجد لعل الله يدخل في قلبه مثقال ذرة من الرحمة فيبتعد عن هذا الطفل طفل في, الاعتاد في الإعدادية أيها الإخوة والأخوات أنتقل بحضراتكم اليوم إلى منطقة في مصر القديمة في مصر القديمة أنتقل بحضراتكم إلى مصر القديمة لأنقل لحضراتكم هذا المشهد أيها الإخوة والأخوات صرخة طفل هذه الصرخة أطلقها اليوم أيها الإخوة لتعلم الأمة أن غياب المنهج عن هذه الأمة كان كارثة على هذه الأمة وغياب المنهج عن العالمين في مشارق الأرض ومغاربها كان سببا في ضياع الأمم وهلاك الأمم وابتلى الله هذه الأمم بالمصائب التي لم تكن في أسلافنا أيها الإخوة والأخوات صرخة طفل هذا الطفل اسمه أيها الإخوة أحمد زاهر تلميذ مصر القديمة ضحية المحمول القاتل فعلتها من أجل المال قتل من أجل المال والقتيل طلب منه أن يصلي العصر القاتل خرجت من بيتي باحثا عن ضحية لقتلها والحصول على المال ابني ضاع بسبب طيبة قلبه أم مكلومة صرخة طفل طفل متدين طفل على علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى ربي على حب الله وعلى الصدق وعلى البراءة وعلى الوفاء وعلى الإخلاص وعلى نجدة الملهوف وأن يحمل الثقل عن العجائز أيها الإخوة والأخوات طفل دفع ثمن الإخلاص لله عز وجل في مجتمع وحش متوحش لا يعرف إلا المادة ولا يعرف إلا الغلظة والشدة والنفاق والرياء إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات سرقة المحمول تحت تهديد السلاح عنوان جديد لنوعية جديدة من الجرائم أسفرت عن عشرات الضحايا ورغم أن ثمن المحمول لن يتجاوز بضع مئات من الجنيهات في أفضل حالاته إلا أنه كان سببا في فقدان البعض لحياته أحمد زاهر تلميذ في المرحلة الإعدادية أحد أولئك الضحايا الذين سقطوا ضحية سرقة المحمول بعد أن استدرجه لص خطير وذبحه داخل غرفة فوق السطوح ونام بجوار جثته أملا في التخلص منها في سواد الليل ولكن سهر ولكن ولكن سهر بعض الشباب أسفل العقار منعه من تقطيع الجثة والتصرف فيها وكشف قلب الأم مكان جثمان ولدها وعثرت عليه مقتولا بجواره وبجواره السكينة التي استخدمت في الجريمة فماذا حدث في تلك الجريمة البشعة صرخت, صرخت الأم صرخة عالية بعد أن تعرفت على المكان الذي ذبح فيه الولد وبعدما داست بقدميها في الدماء وعلى جسمان ابنها الغالي والحبيب إلى قلبها جريمة بشعة بمعنى الكلمة أنقلها لحضراتكم لتعلم الأمة ماذا يحدث إذا غاب الإسلام عن المجتمع ما هي النتائج والثمار عن غياب الدين في المدارس وفي البيوت غياب الدين كارثة ففي النصف الأول من عام 1900 1900 2000 عام 2800 2008 عام 2008 قتل 166 طفل ذبحوا ذبحا ده في النصف الأول من سنة 2008 في سنة 2009 144 في النصف الأول من هذا العام 144 طفل ذبحوا ذبحا فهذه ليست جريمة واحدة إنما هناك جرائم متعددة وسأتي إليكم بحضراتكم بالصور للمقت هذا طفل وأرجو من أخي الحبيب الأستاذ محمد عزب أن هو بس يجيب لي الكاميرا على صورة هذا الطفل أيها الإخوة تلك صورة لطفل ذبح بالسكين من عنقه انظروا ده في كفر الزيات عندنا في مصر وهذه هي الصورة انظروا إلى هذا انظروا إلى تلك البراءة أرجو من الأستاذ محمد عزب بس يجي لي شوية كده آه أستاذ حمدي شايفين الصورة دي يا إخوانا هو ده أحمد عز ده المقتول هذا هو الطفل شوف البراءة شوف الإيمان على وجهه آخر عهده بالدنيا صلى العصر صلى العصر تعالوا نشوف مع بعض يا إخوانا إزاي استطاع هذا الظالم القاتل استدرج هذا الولد آه. طيب وتعالوا نشوف برضه صورة الطفلين اللي ذبحوا في كفر الزيات تعالوا نشوف مع مخرجنا الحبيب كده نشوف الصور دي الأول يا إخوانا ونعيش معاها بأي ذنب قتلا هذان الطفلان بالله عليكم ده قتل ليه شايفين الطفل الصغير البريء ده ده ذبح ذبح طب عمل حاجة لا ما عملش حاجة طب واللي جنبه ده واللي جنبه ده كان من ال- الأولاد المتفوقين في الإعدادية بيطلع دايما من الأوائل وش... وطفل متدين ع- عارف ربنا سبحانه وتعالى متدين جدا ربي على التدين ومع ذلك لم يشفع له التدين فذبح ذبحا شايفين الأطفال دول يا إخواننا شايفين البراءة دي قتل البراءة قتل البراءة تخيلوا إن ده ابنك تخيل أخي الحبيب أيها المشاهد إن ده ابنك تصور ابنك ده اتخطف واتذبح ذبح فجأة لقيت ابنك جاي متقطع حتت شايفين شايفين البراءة دي قتل البراءة وقتل الأطفال تعددت في مجتمعاتنا والسبب غياب الإسلام عن المجتمع أيها الإخوة البداية ذهب أحمد هو وشي- وشقيق هو وشقيقه الأصغر حسام إلى محل الأنترنت تركزوا معايا شوية يا إخوانا شوف إزاي اللصوص بيستدرجوا أولادنا منين محل الانترنت المجاور للبيت يبقى احمد خد اخوه لان والدته اتاخرت في طبخ الطعام فاستاذن من الام ان يذهب الى محل الانترنت آه، آه، آه، الى قهوه الانترنت يلعب لعبتين هناك وخد معاه اخوه اسمه حسام وذهب الى الانترنت وهو بيلعب هناك يا اخوانا ايه اللي حصل تعالوا نعيش مع بعض ذهب هو وشقيقه الأصغر حسام إلى محل الأنترنت المجاور للبيت للعب مع زملائه لحين أن تنتهي والدته من إعداد الطعام مرت أكثر من ساعة على ذهابه إلى مقهى الأنترنت دون أن يستجيب للرنات محمول والدته والدته تسلل القلق إليها وواصلت الاتصال به دون استجابة منه وبعد محاولات مستمرة انقطع الاتصال وكان الرد عبارة عن رسالة تفيد بأن الهاتف مغلق اعتقدت الأم أن بطارية المحمول نفدت كالعادة لكن شيئا داخلها كان يؤكد أن الأمور ليست على ما يرام شوف الأم ارتعشت يداها تصببت عرقا آه، لبست ملابسها هرولت إلى ابنها في مقهى الإنترنت دخلت المكان بسرعة نظرت إلى وجوه الأطفال الذين يجلسون أمام أجهزة الكمبيوتر كلهم صغار السن لكن أحمد لم يكن هناك وكان شقيقه الأصغر حسام موجودا شقيقه الأصغر حسام موجودا سألته بسرعة بسرعة عن شقيقه أجاب إنه ذهب مع أحد الأشخاص لكي يحمل معه بعض الحقائب لسيدة مسنة واحد قال له تعالى معايا نشيل حقيبة عن واحدة مسنة ست كبيرة عجوزة مش قادرة مش قادرة تشيل حقيبة تعالى معايا نشيل الحقيبة مع الست الكبيرة ديت في الشارع المجاور دارت الأفكار السوداء في رأس الأم اعتقدت أن ابنها اختطف صرخت الأم صرخة عليا هزت أركان المكان حاول صاحب المقهى الإنترنت أن يهدئ من ثورتها لكنها رفضت كل محاولات التأدية أسرعت عائدة إلى البيت آه، تظن أن الولد عاد إلى البيت معتقدة أن ابنها قد عاد كانت تصعد على السلم بصعوبة شديدة لكن خوفها على فلذة كبدها فلذة كبدها فلذة كبدها دفعها إلى الأمام بسرعة رغم مرضها بالسكر وضغط الدم دخلت الشقة آه، تبحث عن آه، الولد في كل مكان فلم تجد أحمد في أي مكان آه، صرخت تجمع الناس اتصلت بالزوج آه، قصة طويلة بقى أنا بختصرها آه، آه، آه، هرولة آه، اتصلت بزوجها هرولة إلى البيت آه، إلى البيت آه، التف جميع الأقارب والجيران حول الأم المكلومة للبحث عن ابنهم أسرع الأهل والأقارب مشاركة في رحلة البحث عن أحمد الذي تمر ساعات اختفائه بسرعة تجمع أصدقائه والجيران أسفل العقار رقم أربعة حارة السيدة أمينة المتفرع من شارع الجماجعي خلف قسم مصر القديمة وأغلق آه، صاحب ال- الانترنت المحل وظل يبحث أيضا إلى أن توصل الناس أن آخر واحد كان معاه فلان وده ساكن في البيت اللي في خلف الانترنت أجرت أم عدة اتصالات به رفض آه، ف- آه، لم تتوصل إلى أي شيء آه، توصلوا إلى بيت القاتل ده هوت اللي خطفه ذهبوا إلى أمي الأم أنكرت وجود الولد وقالت أنا لا أعرف عنه أي شيء وهو بايت بره البيت بعد فترات طويلة طبعا الناس كلها اتجننت حصل ضغط على الأم رهيب جدا المهم تحت الضغط ده عمة الأحمد ضغطت عليها وكادت أن تضربها ضربا شديدا المهم عرفوا أن الولد ده قاعد في حجرة قديمة جدا مغلقة بقالها فترة طويلة جدا فوق السطح مهجورة منذ زمن ففين مكان الولد رفضت توديهم المكان تحت الضغط اللي خدوها وحملوها وصلوا إلى المكان المفاجأة الكبيرة الأم سبحان الله كانت يعني تصرخ الباب مقفول الأم رفضت أنها تفتح القفل المهم إيه فتحوا القفل ودخلوا لقوا جثة أحمد مدرجة مدرج في دمائه يعني مضروب خمس طعنات طعنتين في العنق وطعنة في الصدر وطعنتين في البطن وملفوف حول عنقه حبل ومربوط من رجليه ويديه بالحبل والسكين بجواره وطبعا الدماء في كل مكان منظر مخيف الأم سقطت على جثمان ابنها طبعا الولد هرب وفر القاتل المهم المباحث راقبت تليفون الأم الولد اتصل بيها وقال ان هو موجود في حتة اسمها البساتين المباحث ضيقت الخناق على الولد المهم يعني استطاعوا ان هم هو قال لها ان انا عند فلان في البساتين وصلوا له واستدرجوا هذا القاتل وقبض عليه في سوبر ماركت في البساتين واعترف بهذه الجريمة تعالوا نشوف مع بعض ماذا قال القاتل هذا القاتل الملعون بيقول القاتل يقول انا كنت عاوز فلوس جن جنوني احتاج الى المال وذهبت إلى السيدة زينب واشتريت سكينا لأقتل بها فيقول في هذا الصباح الذي قتل فيه أحمد خرجت من بيت وقفت أمام الباب فرأيت امرأة تلبس ذهبا فسرت خلفها وقلت سأقتلها وأخذ الذهب الذي معها هذه المرأة اكتشفتني وإذا بها ترى امرأة أخرى فربطت يدها بيدها خافت فقالت لها معلش امشي معايا لأن في واحد يعني ماشي ورايا وأنا خايفة منه لحد ما وصلت المنطقة بتاعتها صرخت لما صرخت خاف ورجع بيقول شفت واحدة تانية حاولت أتقرب منها رفضت وكادت أن تصرخ بعدت عنها بيقول ده ليتني أفكر قلت بس مفيش قدامي غير إن أروح محل الأنترنت أشوف لي طفل هناك آخد منه محمول وأبيعه بيقول أنا رحت إيه المحل اللي كان فيه أحمد ده واحمد كان بيلعب وبعدين دنيتنا ابص كده لقيت اطفال كتيره كل واحد معاه محمول لقيت المحمول بتاع احمد ده هو الثقيل والثمين يعني غالي جدا فسالت كل واحد الموبايل ده بتاعك بكام بكذا بكذا بكذا لحد احمد لا اغلى موبايل بدا يقول انا لقيت احمد ده لقيته متدين وطيب وعلى الفطره فبدات ادخل له من مدخل اللي هو الدين قلت له يا احمد في واحده ست كبيره جدا عاوزه تشيل شنطه مش قادره تشيلها فانا حاولت اشيل عليها ما عرفتش ممكن تيجي تساعدني قال له ماشي اجي معاك فبيقول واحنا ماشيين الاذان العصر جدا فقال لي تعالى نخش نصلي الاول وبعدين نروح ال... قال له لا تعالى بس نروح الاول قال له لا فاصر احمد اصر احمد على الذهاب الى صلاه العصر اولا فيقول القاتل فدخل يصلي يعني سبحان الله وكنت محتار ماذا أصنع لابد من قتله أنا أحتاج إلى المال وبعد انتهاء أحمد من صلاة العصر خرج من المسجد فأخذته وذهبت به إلى الحجرة التي فوق سطح لجد الذي مات منذ سنين وهي يعني مغلقة منذ سنوات ومهجورة منذ سنوات ولا يدري به أحد فصعدت به فوق إلى, إلى هذه الحجرة وفتحت القفل وقلت له ادخل يا احمد هو خاف يقول هو دخل في قلبي الخوف قال اين اين المراه العجوز فين الشنطه اللي هحملها قال له ادخل الشنطه اهو الست هنا ايه خش بس خش فيقول بمجرد ان دخل اغلقت الباب واطرح وطرحته ارضا ثم بعد ذلك بعد أن طرحته أرضا أخرجت السكين بلا شفقة وبلا رحمة وهو يستغيث ويقول لا تقتلني خذ أي شيء ولا تقتلني لم أصنع معك شيء لكي تقتلني أين هي المرأة وأخذ يصرخ فكتمت فاه فضربته ضربتين في عنقه فسقط على الأرض وعالجته بضربة ثالثة في صدره وبضربتين في البطن ركزوا معي شويه وبعد ذلك آه، آه، آه، ظل على قيد الحياة أيضا ويصرخ فجئت بحبل وربطته في عنقه وخنقته حتى فارق الحياة يقول بعد فترة بعد فترة وجدت أنه يرفص يضرب بقدميه في الأرض فجئت بحبل آخر وض- و- وربطته في عنقي وبشدة وكتمته حتى تأكدت أنه قد فارق الحياة تماما فيقول فأردت أن أخذ هذه الجثة في جوال في شوال يعني وأذهب بها إلى مكان بعيد فنظرت من فوق السطح فوجدت الشباب يعني سامر آه، تحت العمارة سهران تحت العمارة فقلت لن أخرج الآن فيقول فنمت بجوار الجثة شفت ال ال ال ال ال الغلظة والشدة إن الواحد ي- يقتل وينام جنب الجثة ده أمر أصعب فأيقظني آه، يعني حلم مزعج فأيقظني يعني كابوس فقمت مسرعا وخرجت من الحجرة ونظرت يعني من آه، من ال- من سور آه، السطح فوجدت الناس ما زالوا أيضا فماذا أصنع فبدلت ملابسي وخرجت وذهبت إلى أمي فقالت هنا آه، أخذت ولد من محل أن طردت أهله والجيران الكل قالوا بأنك أخذت هذا الولد الكل يبحث عنك فبيقول لمحت بقى أهل مين أهل أحمد دول فاختبأت وإيه قلت إيه يبقى ديهم عني وكده ف وذهبت مرة ثانية إلى الحجرة ماذا أصنع لحد ما لقيت في رجل طالعة وبصيت كده لقيت اللي أهل أحمد جايين ناحية البيت فذهبت فهربت من البيت إلى البساتين عند صديق له واتصلت بالأم فقالت له إنك أنت جبت لنا العار إزاي تسرق وإزاي تقتل هذا آه، آه، إزاي تسرق الوقت أنا ما سرقتش وما قتلتش وكده يعني. ال- إحنا دلوقتي أمام مشهد يا إخوانا يعني يعني مشهد من المشاهد البشعة يعني عشان سرقة محمول هو بيحكي بيقول أنا بعته ب 200 جنيه يعني خلي بالك سرقة وقتل والمحمول بكام 200 جنيه طفل ب 200 جنيه ما فكرش هذا المجرم في العقوبة التي سيلقاها يوم القيامة بعد الموت ألم يفكر هذا المجرم فيما ارتكبه من جرم بأن هذا الجرم عند الله عظيم لم يفكر في ذلك بل لم يفكر في هذه الأم التي تعبت تسعة, تسعة أشهر في حملها لهذا الولد وأنفقت عليه الأموال الطائلة عند الطبيب بذهابها إلى الطبيب وبشراء الدواء ثم بعد ذلك بالإنفاق على هذا الطفل لنزوله من بطنها من بطنها في المستشفى لم يفكر في سهر هذه الأم الليل مع النهار الليل النهار كانت من أجل هذا الولد الذي ربما كان عنده مغص فتسهر على على مرضه طوال الليل ألم يفكر هذا المجرم في إيه، إنفاق الأب في سهر الأب ليل مع نهار من أجل إنفاقه على هذا الولد وتربيته لهذا الولد الصالح أيها الإخوة والأخوات نقلت لحضراتكم هذا المشهد فيه قسوة نعم فيه قسوة بلا رحمة وبلا شفقة قتل طفل في الإعدادية جرمه الوحيد أنه متدين أنه على علاقة قوية بالله عز وجل لا يعرف الكذب ولا يعرف الخداع ولا يعرف النفاق ذهب من أجل تعليم الإسلام ليطبق مادة من مبادئ الإسلام ذهب من أجل أم عجوز من أجل أن يحمل عنها الحقيبة ومع ذلك أيها الإخوة والأخوات رأى هذا المجرم هذا الغلام وهذا الولد وهو يدخل المسجد ليصلي ومع ذلك لم يرع الله في هذا الولد المتدين الذي يعرف مولاه سبحانه وتعالى نحن أمام مشهدين مشهد في قلبه الرحمة في قلبه الإسلام والعمل بالإسلام ومشهد مع قسوة لا تعرف إلا الدنيا لا تعرف إلا جمع الأموال ولا يعرف إلا أكل الحرام فهذه ليست أول جريمة لهذا المجرم إنما ارتكب قبل ذلك الكثير والكثير فما كان الله ليفضحه على مسمع ومرأى من الناس إلا بعدما تعددت جرائمه في حق الخلق والعباد نحن أيها الإخوة مع هذا المجرم الذي تخرج من دبلوم التجارة يبلغ من العمر عشرين سنة يبلغ من العمر العشرين عاما هذا المجرم الذي لا يعرف له اتجاه ولا يعرف له طريق ولا يعرف له رب ولا يعرف له قرآن ولا يعرف له رسول جرد من إنسانيته بل جرد من البهيمية فالبهيمة لا تفعل ما فعله ألم يشفع لهذا الطفل أنه صلى بين يدي الله ألم يشفع له هذا الحنان الذي في قلبه حينما ذهب مع هذا المجرم ألم يشفع له أنه ترك له المحمول فلماذا قتله بأي ذنب قتل هذا الولد بأي جريمة يقتل هذا الولد بأي ذنب قتل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتل هذا الولد تخيلوا معي لو أن هذا الولد هو ولدك تخيلوا أن هذا الولد هو ولدك يا أيها أيتها الأخت الطيبة تخيلي أن هذا هو المصير لابنك لولدك أتقبلين بذلك أتقبل أيها الأب أن يكون مصير ابنك مصير هذا مصير أحمد أيها الإخوة مشهدان مشهد فيه الرحمة والشفقة وإغاثة الملهوف والمشهد الثاني أيها الإخوة مع مجرم ربي على العلمانية الوقحة ربي على سياسة عفنة نتنة على حب الدنيا وأن أي شيء أمامك خذه والهفه هكذا ربوا تلك ربوا تلك الأجيال ربوها على أنه لابد أن هو يبدأ على وش الدنيا لازم يبدأ على وش الدنيا ربوه أن هو لازم يوصل إلى أي مكانة حتى لو كانت بالسرقة حتى لو كانت بالسرقة أنا قلبي مع هذه الأم المكلومة المصابة بالضغط وبالسكر أنا مع هذه الأم التي ربت مع هذه الأم التي ربت ابنها على حب الله وعلى الصلاة وعلى الدين مع هذه الأم التي خسرت ابنها في لحظة من اللحظات ولا قل لها أيتها الأم لا تحزني مات ابنك شهيدا لله عز وجل مات وهو يقاوم الظلم والظالمين مات يقاوم هذا المجرم الظالم مات من أجل المقاومة وفي الرواية الصحيحة من مات دون ماله فهو شهيد من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد فهو مات وهو يقاوم ولم يستسلم أما هذا القاتل الذي قتل بسكين بارد بهذه البشاعة مع هذا الولد لا أجد أيها الإخوة أي لفظ من ألفاظ لأصب بهذا المجرم أيها الإخوة والأخوات أيها الناس في كل مكان يا إخوتي في كل مكان الإسلام حثنا على الرحمة بالأطفال حثنا على المعاملة الحسنة مع الأطفال ليس منا من لم يرحم صغيرنا والرواية عند الحاكم وقال هي على شرط صحيحة على شرط الشيخين البخاري ومسلم وقال هي شر على شروط مسلم رضي الله عنه وأرضاه أيها الإخوة والأخوات هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية في صحيح البخاري قبل الحسن وعنده الأقرع بن حابس وقال عندي عشرة من الأولاد ما قبلت أحد قط قال النبي من لم يرحم لا يرحم من لم يرحم, يرحم الأطفال لن يرحمه الله في الدنيا ولن يرحمه الله في الآخرة حينما يلقى الله سبحانه وتعالى يقول أنس خدمت النبي عشر سنوات ما قال لي أف قط أنس كان طفل صغير أخذته أمه ليكون خادم لرسول الله يتعلم منه العلم يقول خدمت النبي عشر سنوات ما قال لي أف قط وكانت عنده جارية صغيرة أرسلها لكي تأتي بطعام من السوق فتأخرت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزجرها وقال صلى الله عليه وسلم من لم يرحم لا يرحم أيها الإخوة والأخوات من لم يرحم لا يرحم من هنا أيها الإخوة والأخوات هذا هو إسلامنا دين الرحمة لذلك أول ما خلق الله في الرواية الصحيحة خلق القلم أول ما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب قال يا رب ماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة قال يا رب ماذا أكتب قال اكتب أن رحمتي سبقت غضبي أن رحمتي سبقت غضبي لله في الرواية الصحيحة أيضا مئة رحمة أنزل منها واحدة إلى الدنيا وأبقى تسعة وتسعين ليرحم بي الخلائق يوم القيامة أنزل الله الرحمة من فوق عرشه إلى الدنيا وجعلها في قلوب خلقه إذا المنزوع من صدره الرحمة هو أبعد الناس من الله هو أقسى الناس وأبعدهم من الله عز وجل هذا المسكين الذي كتب على نفسه الخلود الذي كتب على نفسه والعياذ بالله كتب على نفسه الشقاء في الدنيا والشقاء في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أيها الإخوة والأخوات هذا هو الإسلام الذي ربانا على على على الرحمة بالأطفال والشفقة في ال- بالأطفال حتى النبي وهو يصلي جاءه الحسين أو الحسن في الرواية الصحيحة أيضا وركب رأس النبي وهو ساجد ف- ف- فأطال السجود فظن الصحابة فظنت الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبض مات صلى الله عليه وسلم فقال له قد يا رسول الله أطلت السجود قال ارتحلني ابن ابنتي فاطمة ابن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما في الدنيا وفي الآخرة فخشيت أن يسقط على رأسه من الخلف خفت أقوم كده يسقط على رأسه يعني تتشج رأسه وتتفتح رأسه خاف عليه النبي شوف الشفقة والرحمة وكان على المنبر فرأى الحسن أو الحسين يتلعثم في قميصه فنزل وأخذه وقبله ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة الرحمة الرحمة بالأطفال أيها الإخوة والأخوات هذا هو دينكم وهذا هو الإسلام أيها الإخوة والأخوات تعالوا نعيش مع العكس يا اخوانا القسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك شوف يا اخوانا الولد اهم حاجة عنده الفلوس خد الولد بكل قسوة وذبحه بسكينة باردة وربطه وخنقه يعني ونام جنبه كمان شوف القسوة ايه القسوة دي من اين جاءت القسوة اول حاجة يا اخوانا القسوة بتيجي نتيجة حب الدنيا ما في انسان يرتكب جريمة القتل إلا وقد أحب الدنيا ما دام حب الدنيا يبقى ايه بيحب الفلوس يبقى يسرق زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير الأموال الكثيرة الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وأخشى ما كان يخشاه النبي أن تفتح علينا الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم والرواية صحيحة ولذلك الرسول يقول تعس يا عبد الدرهم تعس يا عبد الدينار تعس بيعيش في تعاسة والله ليه؟ اللي بيحب الفلوس حب جنب دي بياخدها إله له ويحبون المال حبا جما ي- يقولون للمال إياك نعبد وإياك نستعين يا اخوانا القسوة دي جرت جاءت نتيجة حب المال حب الدنيا المال الحرام بالذات لكن العبد المؤمن الدنيا خلف ظهري مش جوه ق- ق- القلب ليس ليست في داخل قلبه فعشان كده ما بيفكرش ما بيفكرش يجيب الفلوس دي من الحرام ابدا لكن دايما حريص انه يطيع مولاه وبيتقي الله في كل امر من امور حياته المال جايبه منين من حلال ولا من حرام بيتقي الله في المال فقسوة القلب جت نتيجة حب الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة ولذلك رجل من السلف الصالح بيسألوه لماذا الحسن البصري بيقولوا سألوه بيقولوا يا إمام لماذا يعني جمدت العيون وقست القلوب يعني عينينا معلش بتدمع بنس- بنسمع القرآن ما بنتأثرش بنقرأ قرآن ما فيش تأثر فقال جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب وقسوة القلب من حب الدنيا جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب من كثرة الذنوب وكثرة الذنوب من نسيان الموت ونسيان الموت من طول الأمل وطول الأمل من شدة الحرص وشدة الحرص من حب الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة إمام- إمامنا الحسن البصري هو سبب المصائب كلها أول سبب من أسباب قسوة القلوب ديت حب الدنيا وخصوصا المال ولذلك الله يقول خلي بالك أول ما تسأل عنه يوم القيامة بعد إيه؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع وفي روايات مختلفة فيها وفي خمس عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه جابه منين و- وأداه فين لذلك الإسلام حريص كل الحرص على ذلك أيها الإخوة والأخوات عرفت الولد ده قلبه قسى ليه عشان إحنا ربينا الأولاد تربية خطأ ربنا على حب الدنيا حب الفلوس لازم تقب على وش الدنيا الواد مش لاقي شغل الواد مش لاقي لذلك الإسلام كان حريص كل الحرص يا إخواننا في تشديد العقوبة على السرقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما ليه نقطع أيديهم ليه ولذلك الغرب بيقول إن الإسلام قاسي إزاي تشدد في قطع الإيد كده إزاي واحد يسرق تقطعه دي إزاي أنا فكرت يا إخوانا إزاي أرد على الناس ديت لقيت الإجابة عجيبة يا إخوانا قلت لو ما كانش الإسلام العقوبة دي عقوبة زجر ولا عقوبة زي القتل كده من قتل يق- ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب من قتل يقتل دي غير دي خالص أنا فكرت فيها لقيتها عقوبة زجر يعني عقوبة تخوفني ترهب عشان ما تمدش إيدك على الحرام والإسلام قبل ما قال الحكم ده إداك ثلاث حاجات والله حاجة سبحان الله تعالى شي- عيش معايا شوية كده الإسلام قبل ما يقطع ايد السارق شرع لك تشريعات التشريع الاول جعل في حق المال مال الغني ده اللي مر عليه الحول اللي و... آه، الذي يملك النصاب ومر عليه الحول حق للفقير والمسكين انما الصدقات للفقراء والمساكين فالولد اللي مش لاقي شغل ده اللي عنده 20 سنه اللي قتل ده في الاسلام لا حكم لازم ياخد فلوس الصدقه فلوس الزكاه زكاه الزكاه دي فرض انك تديه واحد زي دهوت عشان ما يمدش ايده على الحرام وما يسرقش وما يق- ما يقتلش الحته الثانيه ان في الدوله الاسلاميه مش العلمانيه في الدوله الاسلاميه ان الاسلام بيقول لكل حاكم اتق الله في كل فرد من افرادك طب اعمل ايه يقول لك خلي بالك على كل حاكم يدي كل فرد قطعه ارض يعمل فيها ايه يعمرها يزرعها يعمل عليها يقيم عليها المشاريع التجارية ده في الإسلام آه الرواية موجودة عند الشيخ الألباني رحمه الله من أحيا أرضا من أحيا أرضا بعد ميتة فهي له الإسلام بيقول إنه له حق فيها يديله حته قطعه ارض يقول له خد ديت ازرعها واقيم عليها مشروع والغني يديله فلوس عشان يقيم المشروع يا سلام على الاسلام وحلاوه الاسلام فقبل ما يامر بالقطع ادانا حلول الاول لذلك هم يخشون من الاسلام انهم يخشون الاسلام ومن فكر الاسلام ومن عظمه الاسلام ومن قوانين الله عز وجل الربانيه التي أخبرنا الله بها في كتابه وقال لنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم هو من يصلح الناس وما يفسد الناس من أعظم علما من الله عز وجل من أعظم علما من الله لتأتوا بهذه القوانين لتضاهي قوانين الله عز وجل نابليون الذي وضع تلك القوانين العربية الموجودة في الدول العربية مات مات وسرق معظمها من مذهب الإمام مالك رحمه الله هذا اللص الذي سرق الفكر الإسلامي هكذا هو الإسلام قبل أن يشرع يضع لك الحلول أولا يبقى يعطيك قطعة من الأرض يعطيك جزء من المال من حق ال- من الأغنياء يعطيك حقا من الدولة من بيت مال المسلمين لإقامة المشاريع لماذا؟ لتقف على قدميك لا لتكون عالة على المجتمع إنما لتكون عامل نافع للمجتمع عامل بناء وليس للهدم ملايين من الشباب عاطل عاطل وأراضي صحراء جرداء ملايين ملايين من الشباب بلا عمل بلا عمل وهذا عن تعمد لماذا؟ عشان يموتوا يموتوا الطموح في قلوب الشباب الصين بعقلية الصين أعظم من عقلية المسلم أد- أتحدى والله عندنا عقليات لكن عقليات معطلة بدليل حينما نخرج من البلدان العربية إلى الغربية سبحان الله نرتقي إلى أعلى الدرجات العلمية شوف الفضاء الباس في الفضاء شوف زويل المصري هناك نماذج من دول عربية أنا لا, أذكر لا أتذكرها أيها الإخوة نماذج فريدة بالإسلام صنع هناك لهم مكانة كبيرة يعني آه سامقة في وسط اللي بيقولوا لنا هم دول القدوة ليكوا الغربيين هذا هو الإسلام لذلك بعد ذلك إذا تعمل الإنسان السرقة فتعالى بلا لازم قطع الإيد قطع إيدك اليمين عشان ما تمدش إيدك على الحرام وبعدين ده عقوبة زاجرة حينما يأتي الحاكم بالسارق على الملأ وعبر شاشات التلفاز وتقطع يد هذا السارق ما وجدت المليارات التي هربت وسرقت خارج البلدان العربية خارج البلدان أنا لا أتحدث عن بلدي أيها الإخوة فقط إنما أتحدث عن جميع فهذه الشاشة لجميع المسلمين في بقاع الأرض فهذا خطابي دائما ليس خاص وإنما عام هذه المليارات التي سرقت ونهبوها وهربوها لو كانت هناك عقوبات زاجرة ما خرجوا من البلدان ما خرجوا ما خرجوا نذهب إلى فاصل ثم نعود بمشيئة الله عز وجل
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عصر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا هكذا هو الإسلام فالعقوبة للزجر عشان تخوف وترعب فغياب هذه العقوبة الزاجرة خلى الناس لا, لا, لا تسرق ولكن تسرق وتقتل وتزني عشان كده الزجر جه عشان ما يتطاولش الإنسان على السرقة والقتل والزنا ففي لصوص بتخش البيوت وتطمع في النساء بعد ما يسرقوا يطمعوا في النساء أيضا يرتكبوا جريمة الزنا والعياذ بالله أو القتل فعشان كده يا إخواننا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا على الإسلام ومعانا نور هان السلام عليكم السلام عليكم نور هان ازيك يا شيخ ازيك يا حبيبتي بارك الله فيكي منور الشاشة الله يكرمك يا نور هان آه أنا عندي آه من ضمن الأسباب اللي هي يعني توضح برضو للناس ان هي غليظة القلب انا امي الله يكرمها كانت آه، آه، ماشية في الشارع وهي برضو يعني ايه آه، يعني ان شاء الله كانت على وش ولادة فانا ايه في حرامي كان متابعها من اول الشارع راح بعد ما عدت على الرصيف التاني راح سرق شنطتها ودوت برضه من الاسباب اللي غليظه القلب يعني انا يعني انت شايف واحده ماشيه وهي يعني ان شاء الله على وش ولاده تروح يعني انت سارقها ده برضه من الاسباب اللي هي غليظه القلب فانا عايزه النهارده ان انا اقول ان الاسباب اللي غليظه القلب يعني من من ان الانسان ما يكونش عنده رحمه في قلبه وده من عد بيجي من عدم الدين فالدين برضه بيأثر مع مع الإنسان هو م- مش بيكون عنده دين فعشان كده ما بيكونش عنده رحمة في القلب أو بيكون عنده رحمة مع الطفل أو رحمة مع الإنسان عموما نعم جزاكم الله خيرا ودوت لم ال- الشباب العاطل ما ب- ما بيكونش عايز يدور على شغل ما نعم.
بيكونش عايز يشتغل ما عندوش حماس للشغل نعم ما- عشان كده بيروح مستسهل يعني اي حد اي واحده شا... و- ماشيه وخلاص آه تروح مسروقه على طول وده من الاسباب اللي غليظه القلب
بارك الله فيك يا نورهان بارك الله فيك يا غزوة يعني غلظة القلب أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك يا نورهان بسم الله ما شاء الله الله أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا أيها الإخوة عن السبب اللي خلى الولد ده يسرق ويقتل قسوة القلب قلنا أول سبب من أسباب قسوة القلب آه، حب الدنيا وحب المال يا إخوانا حب المال داخل في حب الدنيا من أهم أسباب هذه القسوة أيضا يا إخوانا إن الإنسان ده ملعون طب ملعون ليه؟ نتيجة فقدانه الإيمان يبقى ما فيش إيمان فلعنه الله لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن والرواية في صحيح البخاري ومسلم ولذلك وضحها بعدما بشرح الرسول يقول في الحديث من أبي هريرة لعن الله السارق لذلك عشان ما فيش إيمان فأصبح ملعون مطرود من رحمة الله لعن الله السارق يسرق بيضة حاجة يعني ملهاش قيمة يعني يسرق بيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده رواه البخاري ومسلم يبقى الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن هؤلاء أصحاب القلوب القاسية السبب إيه إذا العقوبة جت عشان أصحاب القلوب القاسية دي تفوق بقى لما يلاقي واحد يدته تقطع يبدأ يفوق ولذلك الله ختم الآية إيه جزاء بما كسب نكالا من الله نكالا من الله هو ده الإسلام وحلاوة الإسلام لذلك السرق اللي بيسرق ما عندوش إيمان مطرود من رحمات الله السرقة بتجيب القتل لأن هي أم المصائب كلها فغياب الإيمان يعني سرقة مع حب الدنيا معناها سرقة معناها قتل أو ارتكاب الفواحش لذلك الإسلام غلص في عقوبة أيها الإخوة الأخوات القاتل القاتل المقتول يوم القيامة يأتي يوم القيامة رقبته نازلة ونازل من ودانه دم نازل دم شديد جدا من ودانه والدم عمال يتقاطر ويذهب إلى الله عز وجل وساحب مين معاه القاتل يقول يا رب سل هذا فيما قتلني قتلني ليه أنا عملت فيه ايه طب الطفل ده يوم القيامة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت هيجي يوم القيامة يقول له يا رب ده قتلني ليه وعشان ايه يقول له عشان 200 جنيه عشان أسرق منه المحمول وده تحذير لكل اب وكل ام مش كل واحد يروح يجيب لي محمول ب 3000 4000 وفرحان انه مع ابنه ما انت انت بتجيب لابنك المصايب وانت لا تدري ما هو مش حرام عليكم التبذير ده ده حرام اصلا في الاسلام ابنك بيتخطب بسبب المحمول ويقتل بسبب المحمول اتقوا الله عز وجل في ابنائكم فعشان كده القضية كبيرة جدا تعالوا نشوف الجريمة الثانية يا اخوانا اللي هي البشعة بصراحة شايفين الجريمة ديت وارجو من المخرجنا الحبيب يعني يجيبها كده شايفين الجريمة دي ويا ريت المخرج يجيب لي الصورتين تاني انت معايا يا استاذ حمدي شايفين ده اه ده اللي قتل في كفر الزيات عند الجمعيه الزراعيه وده شاب عنده برضه 18 سنه هو الذي قتل هذا الطفل يا اخوانا بطريقه عجيبه ركزوا معايا شويه ويا ريت تجيب لي الصوره كده يا استاذ حمدي الثانيه اللي معاك اه ماشي يا حبيبي لو شفنا الصوره دي يا اخوانا هنشوف ال ال واحد منهم على الشاشه دلوقتي هتشوفوه اللي هو الصغير ده المذبوح هتشوفوه حاليا على الصوره كده شوفوه كده الاخ ال ال ال ال ال ال الطفل الصغير اللي اتقتل ده مين اللي قتل يا اخوانا تعالوا نعيش مع بعض الاولاني اه شايفين الاولاني ده ده اسمه آه القاتل آه من كا اسمه محمد عبد الاله الازرق 18 سنه قاتل طفلي كفر اهاشا بكفر الزيات قتل طفلين فارس وسعد اللي انت شافه الاولاني ده فارس وسعد هو الكبير اللي بتاع الاعداديه فارس ده 8 سنوات في الابتدائيه و... و... وسعد ده عنده على ما اظن 12 سنه والله اعلم اعلم يعني آه، آه، الفارس ده الولد اللي قتل ده حاجه غريبه جدا دايما يصاحب الاطفال الصغيرين وده جرس انذار لينا ما نخليش ولادنا الصغيرين ان هم يصاحبوا اللي اكبر منهم ركزوا معايا شويه وخصوصا الناس اللي مش مبتدئين ولا عارفه ربنا فالولد اللي اسمه محمد عبد الاله ده اللي 18 سنه ده عمل حاجه غريبه جدا يشوف الاطفال يلعب معاهم يجيب لهم هدايا يجيب لهم لعب لحد ما ياخدوا عليه يجيب لهم كور جديده ويلعب معاهم لحد ما ياخدوا عليه وبعد ما ياخدوا عليه ياخدهم في اماكن بعيده ويقتلهم حاجه غريبه سبحان الله طب بيلعب معاهم ويجيب لهم لعب ما بيرتكبش جريمة الفاحشة على فكرة ده هو بيقتلهم هو بيتلذذ بقتل الأطفال عنده لذة غريبة في قتل الأطفال الولد الصغير ده هوت قال له آه بعد بكرة هيبقى في عيد بعد كام يوم هيبقى في العيد فأنا جبت لك هدية العيد المجرم ده استغل في ماتش الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة والقرية كلها مشغولة بإيه بماتش الأهلي والزمالك فقال للطفل الصغير دهوت قال له تعالى معايا أنا هجيب لك الهدية بتاعتك خده على الدراجة بتاعته كان عنده عجلة خده بعد بيه مكان بعيد خالص لحد ما وصل إلى بعيد عن البلد في بيت مهجور وقال له الهدية بتاعتك موجودة في البلكونة بتاعت ايه البيت المهجور ده قال له طب اعمل ايه قال له هرفعك على كتافي وانت تنزل البلكونة هتلاقي الهدية هناك فرفعه طفل صغير صدق بسرعة صدقه فصعد على البلكونة ولما دخل البلكونة راح جاي محمد عبد الله 18 سنة ده طلع وراه آخر وخد الطفل جوه الحجرة وبدأ يطعن فيه بالسكين حتى الموت وخنقه وخد الولد وحطه عند الجمعية الزراعية خارج القرية وحط عليه قش الرز عشان ايه محدش كده يعني طيب دي أول واحد 8 سنين بعديها على طول هو كان مصاحب اللي اسمه سعد برضه أبو سعد ده راجل متدين والأم كذلك قالوا لسعد ما عندش تلعب مع الولد محمد عبد الإله ده لأنه ده يا ابني أكبر منك سنا ما تلعبش معاه لأن الولد ده متفوق جدا أول ما يجي عيد ميلاد سعد ده الولد اللي اسمه محمد عبد الإله ده يروح يجيب له إيه؟ يجيب له هدايا ضخمة جدا كثيرة يعني فالولد بدأ يتعلق بيه اللي اسمه سعد طب وبعدين بيقول في يوم من الأيام راح يدور عليه ما لاقوش لحد ما راح مكتبه ما لاقوش فالمهم اكت- قال له تعالى يا سعد انا جبت لك هديه من المكتبه غاليه جدا واديها لك قال له طيب هتديها لي فين قال له خد الدراجه بتاعت العجله ديت واطلع بيها عند الكوبري خارج البلد ركب الولد الصغير سعد الدراجه وذهب مسرعا الى الكوبري هناك بص آه، محمد عبد الاله دهوت الازرق بص كده نابو ازرق فعلا والله بص شمال يمين ايده اليمين ايده الشمال ما لقاش حد قال له تعالى الهديه موجوده في العشه اللي هناك ديت خده عند العشه وراح ملقيه على الارض وكتم انفاسه بالسكينه ده انه يطعن فيه و... وده انه يقتل اه اللي هو سعد اللي هو موجود الكبير ده ده انه يطعن فيه طعنات وخنقه خلي بالك انت آه معذره الاخوه لا هو اول حاجه خنقه خنق شديد جدا والقاه على الارض ده خنقه جامد قوي فالولد اغمى عليه راح البيت جاب السكينه ولما جه اتفاجئ ان سعد ده قام كده بس لسه عيني زي ما يكون في السكره وبيتحرك فراح مدخله بسرعه تاني وده انه يطعن فيه لحد ما قطعه حتت ايها الاخوه وال- يعني يعني ذبحه ذبحا وبعد كده قضى عليه. طبعا الجريمه مش عارفين، المهم بتحريات المباحث وصلوا ان ده بيعمل في مدينه 6 اكتوبر بالقاهره وبدأوا آه، تضييق الخناقة عليه واعترف بالجريمتين أيها الإخوة الأخوات طيب سبب إن هو قتل إيه بيقول لك إن والدي كان بيضربني وأنا صغير ضرب موحش وكان غليظ القلب فأنا ما حسيتش بعاطفة ولا بحنان من الصغر فكل ما أشوف ولد مميز لابس لبس حلو ولابس لبس كويس وأهله بيعاطفين عليه فأنا بتغاظ جدا وبتضايق باخد الطفل ده وبقتله وده جرس إنذار لينا كلنا أيها الإخوة الأخوات تعالوا بقى نعيش شوية مع غياب الإسلام عن المجتمع غياب الإسلام عن المجتمع جريمة في حق المجتمع ليه؟ الإسلام بيربينا على مراقبة الله أول حاجة بيغرسها فيها الإسلام لذلك أول ما بتنزل للدنيا أمرنا الرسول أن نؤذن في أذنك اليمنى نقول الله أكبر ونقيم في الشمال سبحان الله أذان وإقامة اللهم اذان واقامه اه اذان الاذان والاقامه ليه؟ اولها الله اكبر خلي بالك الله اكبر من ايه؟ من كل شيء لانه خالق كل شيء. خالق كل شيء الايه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. آه، عشان كده سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فعشان كده ربك سبحانه وتعالى آه، آه، آه، الرسول امرنا ان احنا نؤذن في اليمين ونقيم في الشمال. طب وبعد كده؟ بعد كده الإسلام بيقول لكل أب علم ابنك لا إله إلا الله يعني إيه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله يبقى أنا كده عرفت أن أكبر الله هو الأكبر ربيته على التوحيد الخالص بغرس حاجة جواه المراقبة ما دام ربنا اللي خلقني يبقى أرا- أرا- أتقي الله في كل أمر من أمور حياتي بمعنى أن الله شاهدي أن الله ناظري أن الله مطلع علي يبقى ما فيش حاجة اسمها سرقة ما فيش حاجة اسمها قتل ما فيش حاجة اسمها اغتصاب ما فيش حاجة الاعتداء على محارم الله ما فيش حاجة اسمها ظلم مشكلة الأمة حاليا في عدم التربية على التوحيد أن الله معي أن الله شاهدي أن الله ناظري الثلاثة دول كل أب وكل أم بيغرسوهم جوه الولد من الصغر فبيمشي على استقامة طب وبعدين بعد كده بتربطه بالمعين تربطه بالمادة المغذية له اللي هي إيه القرآن القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بيدخل جواك الرحمة اللي احنا بنتكلم عليه ما هو قاسي القلب بيقتل ده ما فيش جواه قرآن ولا الله ما فيش لا الله ولا قرآن ولا نبي ولا رسول هو عايز فلوسه بس إله الفلوس حاضر يا أستاذ حمدي حاضر طيب حاضر دخل اتصالات يا أستاذ حمدي دخل معانا يا أستاذ حسين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا أخ حسين الحمد لله يا شيخنا جزاك الله خيرا وجزاكم مثله الحمد لله أنا آسف بشرى جميله بس كده قبل ما اتكلم في موضوع البطاله بشرى اتفضل.
جميله جدا الحلقه قبل الماضيه كنت ساعه بتدعي بتقول اللهم هون علينا سكرات الموت نعم في نفس اللحظه زوجتي دخلت من الصاله بره بتقول لي في في ساعه القران الكريم في نفس لحظه دعوه حضرتك كان القارئ بيقول وجاءت سكره الموت بالحق نعم.
فقلت ان شاء الله تكون ابواب السماء مفتوحه إن شاء الله ب- بقراءة ال- الشيخ وجاء صوت الحق تزامنت نفس الآية مع دعوة حضراتكم في نفس اللحظة والله لا إله إلا هو الله يبارك فيك.
وهون علينا سكرة الموت قلت إن شاء الله تكون أول سنة مفتوحة للآية وللدعوة إن شاء الله بارك الله كنا فيك جميعا نؤمن على دعاء جزاكم الله خيرا يا أخ حسين بارك الله فيك واديك الصحة والعافية ولفتاتك دايما طيبة يا حسين والله آه، في آه، في الحلقة بتاعت سكرات الموت القادم يا ريت تسمعوها تاني يا اخوانا وتراجعوا تراجعوا الحلقة ديت كنا بنتكلم على حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها على حسن الخاتمة كان في أخت أم بتشاهدنا سبحان الله وماتت على لا إله إلا الله وهي بتشاهد الحلقة سبحان الله. معانا مين يا أستاذ حمد حاضر؟ معانا الأستاذ محمود السلام عليكم يا أستاذ محمود.
وعليكم السلام يا شيخ سالم معاك يا حبيبي اتفضل.
آه، انا مش عارف يا شيخ سالم ال- انا احبك في الله الاول حباك الذي احتني فيه يا أخي الحبيب.
القاتل ده تنازعت عن قلب الرحمه كده للدرجه دي
معانا الأستاذ عبد المنعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ سالم الله يسلم حضرتك من كل سوء الحمد أخبار لله حضرتك إيه؟
بخير والحمد لله بارك الله فيك وطي صوت التلفاز شوية لو سمحت والله انا كنت عايز احكي لك على موضوع حصل معانا نعم لنا زميل انا بشتغل سواق نعم في مكان مش هقول عليه يعني عشان ما بقاش اعلان ولا حاجه نعم وللاسف الشديد طلعوا عليه اثنين في شارع عماد الدين نعم بعز النهار نعم ركبوا معاه على ان واحد رجله مكسوره نعم.
والتاني مسنده نعم وركبوا معاه خدوه على كوبري اكتوبر وراحوا مطلعين مصرف جنبه ومصرف رقبته لا حول ولا وت- وراحوا اجبروه على ت- تطليع الفلوس اللي معاه واخد الفلوس وبعد كده نزلوه عند عند س- سلم هم عارفينه في منطقه ما راحوا نازلين جري على السلم وسابوه نعم بارك الله فيك جزاكم الخير الحمد لله انه سابوه بنحمد ربنا الحمد لله معانا ام حسن السلام عليكم يا ام حسن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ سالم الله يسلم حضرتك يا رب من كل سوء ربنا ينفع الأمة بيك يا رب اللهم ويبارك لنا آمين فيك يا رب الله يكرمك يا ام حسن يا رب الله يخليك أنا طبعا جوزي متوفي بقاله سنتين الله يرحمه وعندي حسن وحسام أولى أولى إعدادي ورابعة ابتدائي طبعا أنا نفسي إن هم يبقوا كويسين وماشيين على الإسلام ويروحوا يصلوا في الجامع فطبعا بوديهم الجامع يصلوا العصر المغرب العشاء فطبعا من بعد دلوقتي ما سمعت الكلام دوت أنا خايفة إني أنا أودي ولادي فمش عارفة يا شيخ سالم احنا احنا دايما تودي اه، اولاد حضرتك مع حد من ال- من الجيران دي يبقى مطمنه ان هو في ايديهم الحاجه الثانيه تربي اولادك تقولي لهم ايا كان ظروف واحد يقول لك مامتك في المستشفى مامتك مش عارف ايه تعالى اوديك ما يروحش ويصرخ يعني حاول ع- تعالى اجيب لك شوكولاته لازم نوعي اولادنا التوعيه ما عادش موجوده للاسف كنا اولادنا دول جايبينهم كده يا اخواننا من غير تعب ولا اي شيء حرام والله حرام كده اولادنا كده يعني شوف- شوف شوف الجمال الاولاد يتذبحوا بالطريقه ديت يعني اولاد في في في- شوف جمالهم عامل ازاي وحلاوتهم عامله ازاي يذبحوا ذبحا بهذه الطريقه البشعه باي ذنب يقتلون هؤلاء معانا الاستاذ احمد ربيع السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ سالم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك والله اللهم امين يا رب آه، دلوقتي انت سيادتك معلش يعني انت تتكلم في موضوع ان الحكماء المفروض ان يدوا اراضي للناس نعم تمام ف- احنا عندنا احنا الحكومه لا مؤاخذه يعني في الكلمه او في البلد ما الإسلامية تخصص ما تخصصش يا عم مش هخصص لا انا ما بخصصش لا بارك الله فيك آه.
بيدي الناس ويرجعوا يحبطوا آه، بارك اسفين يا اخويا والله من عندك انت بقى معلش والله بارك الله فيك طيب معانا الاستاذ محمود من السويس السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ سالم أبو فتوح بارك الله فيك ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله رب العالمين يا رب حياكم الله وبياك وعليكم السلام وسد ورحمة طريق الحق وخطاه الله. اللهم امين يا رب
فضيلة الشيخ أنا عايز أقول حاجة اتفضل يا اخي الحبيب قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أمدا قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون نعم.
إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم حضرتك الشيخ ايه اللي احنا بنشتريه تاني نعم لما اخ يتذبح ويطعن خمس طعنات ايه تاني لو فاطمه بنت محمد سرقت لقد قطعت يدها نعم
ايه تاني فضلت الشيخ انا كنت في القاهره من الاسبوع اللي فات ده فبتخيل مع واحده في راكبه معايا في الطياره فبتكلم النجده فبتقول لهم انا محتاجه ناس تطلع معايا الحي السابع الحي السابع عشان ش- شرايين بتاعت ايد بنتي الايادي والرجلين م- مقطعه ايه تاني يا اخواننا يا مسلمين موحدين بالله اللي بتخافوا على الفلوس يعني بتحبوا الفلوس بعينيكم ايه تاني بارك الله فيك إيه جزاك تاني؟
الله خيرا يا اخي الحبيب بارك الله فيك في مداخلتك يا اخي الحبيب والله الله يجعلها من حسناتك يا رب ده في جريمه كانت في الوراء يا اخواننا بشعه بشعه بشعه بشعه إيه ولدين بيشربوا الخمور استنوا لما تاجر جمله يسيب ابنه ويروح هو يوزع ساب ابنه الصغير خدوه في المخزن ورا ذبحوه ذبحوه ذبح كده والواد يصرخ يفرفر في ايديهم ذبحوه والله ده على فكره دي مش اول جريمه بقول لك جرائم متعدده مع الاطفال بطريقه بشعه القسوه دي جت لنا منين؟ اتفضل يا استاذ حمدي حاضر عايز اكمل الفكره يا استاذ حمدي اتفضل معانا ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ سالم الله يسلم حضرتك يا ام والله محمد العظيم قلبنا اتوجع يا شيخ سالم احنا كل البيت قاعد وصامت لحضرتك وشايفين وموجوعين ويا ريت تكشفونا من البرامج اللي اللي فيها توعيه دي يا شيخ سالم والله اختي متصله عليا من اسيوط تقول لي هات البرنامج وشوف الشيخ سالم قلت لها كلنا شايفينه وبندمع قلوبنا اتوجعت والله يا شيخ سالم ربنا يا رب يبعد الظلمه الظلمه دول اللي ما بيرحموش ده حرام ده كتير والله يعني الواحد سمع عن اخت م- منتقبه طالعه السلم ف- فالجار ليها بيقول لها تعالي غسي زوجتي تعبانه جوه دخلت من جوه قطعها حتت حسبي الله يعني ونعم الوكيل.
سبحان الله احنا في مافيا يا شيخ سالم عايزين عايزين نكثف في الاعلان يا شيخ سالم ان ان توعيه للشباب ولل- وللاطفال دي اللي بتروح كده ضحيه ضحيه مجرمين نعم نعم جزاكم الله خيرا يا اختي والله الله يبارك فيك يا رب حاضر يا حبيبي حاضر فعشان كده يا اخوانا الاسلام ربنا حاضر يا استاذ حمدي هكمل طب فكرتي طيب وهخ- وهختم حاضر ف... ف... فالتربيه يا اخوانا التربيه ولذلك الله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق واجتنبوا السبع الموبقات منها قتل النفس منها النفس دي آه، تعالى شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او او قتل مؤمنا متعمدا رواه ابو داود وصححه الالباني في صحيح الجامع ده جريمه كبيره وبشعه ده غياب الدين عشان كده تربط ابنك بعد الله بالقران ليه ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها زكاها يعني رباها وافضل معين يا اخواننا لتربيه النفس القران والله نجلس مع القرآن يبقى ليك ورد للقراءة وورد للتمعن وورد للعمل في كتاب الله عز وجل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن للأسف مخرجي يقول يعني الوقت قد انتهى آه حاضر رسائل حاضر يا أستاذ حمدي حاضر أستحلفكم بالله أن تدعوا آه، شيخ سالم الطفلة كنزي آه، راضي بالشفاء أسأل الله أن يغفر لها وأن آه، يشفيها وأن يعافيها وأن يبارك آه، في صحتها إنه ولي ذلك والقادر عليه آه، يا شيخ سالم مطلوب درس فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن شاء الله قريب جدا بإذن الله هقولها إن شاء الله آه يا شيخ سالم ادعي لنا بفك كربنا اسال الله يفك كروبكم ويزيل همكم ام براء اسال الله ان يفك كربك يا ام براء وكرب زوجك واولادك يا رب اللهم امين وان يرزقكم الخير حيثما كان أرجو الدعاء لزوجي آه، اسمه سالم الراعي آه، الأخ سالم الراعي بالشفاء العاجل يا شيخ سالم جزاكم الله خير أسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما يا شيخ سالم أدعو الله لي بخاتمة الحسنة و- وآمنة بالشفاء أفراح اليمن أخت أفراح من اليمن أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة بالشفاء العاجل ما ولي ذلك والقدر عليه آه، آه، اللهم اشفيك واشفي كل مريض آه، آه، استحفظكم بالله يا شيخ سالم آه، حاضر أمانة كنت رأي سألت للشيخ سالم يدعو بأن الله يساعدني تربية بناتي أم بيسان من سوريا حاضر الله أسأل الله أن يعينك على تربية أولادك إن شاء الله يا شيخ سالم ادعي لإلهام آه، آه، ذروة بهداية البال وبالتوفيق شيرين فلسطين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كرب إخواني في فلسطين اللهم آمين يا رب العالمين ربنا يبارك فيك يا شيخ سالم أبو الفتوح أخوك في الله أحمد أبو الفتوح السعودية تبوك أسأل الله أن يجعل هذه الرسالة في ميزان حسناتك وأسأل الله أن يرفعك بها الدرجات نيو- نختم حاضر أخ- أختم حاضر حاضر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في كل مكان اللهم أدخل في قلوب المسلمين في كل مكان الرحمة يا رب العالمين اللهم لا تنزع من صدورنا الرحمة بخلقك يا رب العالمين منا الدعاء وعليك الإجابة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صرخة طفل صرخة أطلقتها لطفل عبر شاشة قناة الناس من يوم السبت أيها الإخوة أسأل إخواني أستحلفكم بالله أن تنشروا هذه الحلقة في جميع المواقع لتكون جرس إنذار لكل أسرة أن تتقي الله في ابنها فلا تجعله صاحب من هو أكبر منه وأن تربي ابنها على التقوى وعلى الطاعة وألا يسير مع أي إنسان أيا كان هكذا أيها الإخوة وألا يتركوا أبنائهم في آه، أماكن اللهو واللعب في في الشوارع حتى يعني ما حدش يسرق اولادنا او يقتل اولادنا التوعيه مطلوبه ومهمه جدا يا اخواننا مع ابنك اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والملائكة